الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ما زلت ايها الاخوه اتذكر دوما ويداعب ذهني وعقلي وقلبي قول الله جل جلاله او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يحتاج الانسان ليمشي في الناس الى نور نور يمشي به كما امرنا الله جل جلاله هذا النور من اين ناتي به كيف ياتي هذا النور النور لا شك في القران اوامر القران ونواهي القران وتوجيهات القران من هذا النور ان تمشي في طريق مطروق قد سار فيه اناس قبلك وأن تتعلق بمن سبقك أن تمشي خلف من سبقك عشان كده سيدنا أبو بكر لما سيدنا عمر في صلح الحديبية رضي الله عنهما قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نعطي الدنية من ديننا قال له إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو الله اكبر
الزم غرزه يعني حط رجلك مكان رجله بالظبط مطرح ما الرسول صلى الله عليه وسلم يحط رجله حط رجلك كل الطرق الى الجنه مسدوده الا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الطريق ده مين اللي وشي ورا النبي ايه الصحابه وزي ما قلت قبل كده ان الصحابه دول اختيار الله لنبيه ربنا اختار مجموعه الصحابه دول الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن 140 الف 142 الف صحابي 142 ألف اللي حجوا معه آخر حجة 142 ألف ال 142 ألف دول نقاوة نقاوة العالم كله فلذلك احذر أخي المسلم أن تسمح لأحد أن يخوض في الصحابة أي صحابي طالما أن اسمه صحابي وأن الرسول, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو مسلم انتهت القضية قالوا إيه الصحابة مثل العين ودواء العين ترك مسها هتفرك في عينك هتحمر سيب عينك ما تلمسهاش الصحابة كده ما تلمسهمش لا تخض في أعراضهم إذا قيل لك أخطأ ماليش دعوة زي ما قال سي... ابن القيم عليه رحمة الله قال كما عصم الله أيدينا من دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيه الله اكبر لما الناس بتتكلم في الفتنة بين الصحابة اللي هي كانت آه، بين آه، سيدنا عثمان وسيد آه، بين سيدنا معاوية وسيدنا علي قال احنا ما شفناهاش ربنا أكرمنا وما شفناهاش لأنك أنت ما أنتش عارف اللي بيقول يا ريتني كنت على أيام الصحابة خايف لا على ايام الصحابه لو كنت موجود كنت بتبقى مع ابو جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه مش عرفك كنت هتبقى فين فلذلك برضو على ايام الصحابه ادام احنا ما حضرناش الحمد لله الذي عافانا من هذه الفتنه ونجانا من هذه الفتنه اللي ما كناش هنعرف نروح فين في الفتنه دي في ناس كفروا قال له سيدنا علي بن ابي طالب قالوا ده انت ربنا فاحرقهم فقالوا س- يبقى كده فعلا انت ربنا لانه لا يعذب بالنار الا الله شوف بقى ناس غلوا ب- وناس كفروه في نفس الفتنه كفروا سيدنا علي قالوا تحكم في دين الله اراء الرجال الشاهد ايه الصحابه وراهم بقى مش عشان انا بقول كده وهو ده منهجنا اللي هو الكتاب والسنه بفهم سلف الامه سلف الامه اللي هم القرون الثلاثه الخيريه الصحابه والتابعين واتباع التابعين اشمعنى الثلاث قرون دول بقول الكلام ده كله مش منهج الفه فلان ابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب ولا غير لا لا لا لا لا ده احنا بنقول ان المنهج السلفي ده هو قال الله قال الرسول فهم السلف ما حدش الفه قال الله لان ربنا امرنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول طب فهم السلف ده جبناه منين اسمع والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين آه، آه.
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله اكبر هي دي انا بقول لك الصحابه مش عشان انا بقول كده ده ربنا اللي قال لنا كده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ها الذ- الل- والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم حسن الاتباع يعني ايه حسن الاتباع الاتباع على بصيره يعني ايه الاتباع على بصيره اتباع بدليل مش مش مش مش قضيتك انك تمسك في ديلي وتمشي ورايا وتغمض عينيك لا ده انت تشوف الطريق اللي انا ماشي فيه شوفه تمشي ورايا بدليل تعرف دليلي ايه في المسألة دي ماشي دي في السكة دي بالذات ليه قلت لك ان الصحابة والتابعين واتباع التابعين لان النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث يبقى خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين وبس نقف عند هذا الحد دول اسمهم السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فهمهم مقدم على فهمنا هو ده المنهج ان احنا بنقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم قال والله الذي لا اله الا هو الغناء يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود قال ان الايه دي دليل على تحريم الغناء لو جه بعد سيدنا عبد الله بن مسعود 100 واحد 200 واحد 1000 واحد مليون واحد 10 مليون عالم وقالوا لا الايه دي مش في في تحريم الغناء الغناء مش حرام ولا الكلام ده يلزمني ليه لان ده الصحابي اللي الرسول قال لي صلي عليه عليه.
صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود الله أكبر ما اقدرش اخالفه مش بايدي ده منهج ده منهج منهج نمشي عليه طول حياتنا ان اللي ثبت عنهم انهم عملوه نعمله ما عملوش ما يلزمناش فهموا الايه دي بالطريقه دي يبقى هو ده الفهم فهمهم اسلم واعلم واحكم واضمن وكل شيء فهم السلف مقدم اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الصحابة لأن الله جل جلاله زكاهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ده كلام عام في كل الصحابة انتهت القضية إذن هم مزكون زكاهم الله جميعا كلهم بلا استثناء واللي بعدهم خدوا منهم من قريب وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا ووردناه كدرا هم الميه جت لهم بدري فكانت لسه نظيفه ما اتكدرتش احنا بتجيلنا النهارده بعد 14 قرن يعني وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه الشاهد إيه يا إخوة أن الإنسان أن هؤلاء الصحابة هؤلاء التابعين أن هؤلاء التابعين وردوا الكتاب والسنة وفهمهم من الصحابة قريبا فأخذوه من نبع صاف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى هو إذا كنت طالب رضا إذا كنت طالبا لرضا الله فخلف هؤلاء إزاي إزاي أقدر أعملها دي إن أنا أتبعهم من غير هواية من غير دماغي ان انا اقدر اوسر افعالهم واقوالهم ومواقفهم على هوائي هوايا ومراداتي ان تبيع نفسك لله الله اكبر
هتبيع امتى ابن القيم يقول ايه سلم المبيع قبل ان تتلف السلعه في يدك سلم نفسك بقى قبل ما تموت وانت قاعد سلمها وانت تملكها ان الله اشترى
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
اشترى الله عز وجل من المؤمنين انفسهم واموالهم المقابل الجنه بس مفيش حاجه تاني لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهاجر الى المدينه قال للصحابه لاهل المدينه بايعوني على ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وأموالكم وأزواجكم وأولادكم قالوا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة
الله اكبر بس لم يعدهم بنصر ولا بتمكين ولا بفلوس ولا شيء في الدنيا الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل لا نقيل ولا نستقيل هي دي المقابل الجنة وإيه كمان بس مفيش حاجة تانية الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا أنت سلمت نفسك لله ومالك دليل قبول هذا البيع بعت دليل أن ربنا قبل منك هذا البيع ألا تكون معك نفسك إذا رأيت نفسك يقول واحد شايف نفسه أو هي دي إذا رأيت نفسك أو دافعت عن نفسك وطلبت لها الأعذار والتمست المنطق التبريري بأن بررت أفعالك يبقى ده دليل على إن نفسك معك نفس شاخصة دليل إن نفسك مش معاك وإن ربنا قبل منك هذه البيعة إنك أنت ما تشوفش نفسك ما يبقى لكش نفس هيجي معنا معنا في سورة طه قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي مر معنا في قصة ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله طالما معاك نفس يبقى ما تبعتش لسه لو بعتها ما يبقاش معاك نفس ما يبقاش فيه نفس اصلا اخوتي فاصل واعود اليكم احبكم في الله حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام حلاوة طلاوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله إخوتي كان زمان في سوق اسمه سوق النخاسة يباع فيه العبيد يروح واحد يشتري عبد كل واحد بيروح يشتري عبد في سوق النخاسة ده على قد فلوسه اللي معاه ألف جنيه غير اللي معاه عشرة آلاف جنيه غير اللي معاه مئة ألف جنيه اللي معاه 1000 جنيه رايح يشتري ايه مفيش حاجه مفيش حاجه ب 1000 جنيه حاجه ب 5000 جنيه ب 10000 جنيه يدوا له غلام طفل صغير او جاريه طفله صغيره طب اللي معاه 20 30 الف جنيه يجيب شاب بس ما يشرطش اللي معاه مليون جنيه بقى يعمل ايه يشرط انا اريد شاب طويل ابيض آه، قوي البنيه بيتكلم لغات بيشتغل عنده ثلاث حرف يقدر يتقنها آه، اتشرط طالما ان هو غني ومعاه فلوس طب لما ربنا جل جلاله الغني الله اكبر يريد ان يشتري عبدا يشرط ولا ما يشرطش؟
نعم نعم
هو الغني جل جلاله والثمن غالي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الثمن غالي جدا هيدي جنه يبقى يشترط فاشترط الله لمن يشتريه شروطا عشره التائبون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه اشتغل.
حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جزاك الله خيرا شيخ جمال ال... قال الله عز وجل ومن اوفى بعهده من الله اوعى تفكر انك انت لما تسلم نفسك لربنا تبقى نفسك راحت لا لا لا لا طمن هي في الامان ثم الشروط العشره ربنا سبحانه وتعالى اشترط عشر شروط لمن في من يريد الله جل جلاله ان يشتريه في من يرضى ربنا جل جلاله ان يشتريه اتفضل يا شيخ.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف نعم
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاكمون وبشر المؤمنين هذه هي الشروط العشرة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ها- هذه شروط عشر شروط قدم بقى السي في بتاعك في الشروط العشرة دي فيك يشتريك قدم الله سيرتك الذاتية موجودة متوفرة فيك الشروط الله الله الله إذا توفرت الشروط قبلت واشتراك الملك جل جلاله وإن لم تتوافر فيك الشروط جهز نفسك جهز مسوغات التعيين جهز مسوغاتك لكي تقبل ويشتريك الله جل جلاله ولذلك أيها الإخوة هذه العشرة بمنتهى البساطة إنما تأتي إذا اتصفت بشيء واحد يجمع لك هؤلاء ببساطة وهو أن تكون رجل الآخرة وأن تزهد في الدنيا إذا تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة وصرت رجل الآخرة اجتمعت فيك هذه الصفات ببساطة ببساطة ببساطة متناهية ولذلك تعالوا إلى هذه الآية إن الذين لا يرجون لقاءنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
إن الذين لا يرجون لقاءنا
الله
الذين لا يرجون لقاءنا عايز أسألك أنت ولا خليك في العدل أنت عايز أسألك أنت أيوة أنت تحديدا أنت بالذات أيوة أنا قصدي أنت بتتلفت على مين هو أنت أيوة أنت بسألك تحب تموت إمتى يا راجل ما تفولش في وشي ليه كده ليلتك فل سبحان الله طب انا عايز افهم انت خايف من الموت ليه سبحان الله العظيم خايف من الموت ليه مش عايز تموت ليه قال يحيى بن معاذ الرازي يقال لاحدنا اتحب ان تموت فيقول لا يقال ولما يقول حتى اتوب ثم لا هو يحب ان يتوب ولا يحب ان يموت ولا يحب ان يؤخر عنه رزقه من الدنيا تحب تموت امتى لما ربنا يأذن انا عارف دي لما ربنا يأذن هتموت غصب عنك لكن انت تحب تحب امتى هي دي القضية لا يرجون لقاء في ناس آه الموضوع بعيد عن دماغه تماما موضوع الموت ده لا لا لا لا, لا. موت ايه في ناس كتير حسبها غلط اللي بيحسبها غلط ده اللي هو ايه يقول لك انا عندي كام سنه دلوقتي 35 يعني قدامي كمان 25 سنه على الاقل يعني ما بتتحسبش كده ياما ناس نام على سريره صباح ميت ياما ناس خرج رايح شغله رجعوه ميت ياما ناس ياما ناس ياما كلنا عارفين قصص موت الفجأة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا امين يا رب امين يا رب الموت قريب ولذلك الذين لا يرجون لقاءنا حصل ايه بقى رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يبقى راضي بالدنيا يا الحمد لله احنا عايشين كده زي الفل ماشيه حلاوه طب وبعدين ما بتستمرش الحلاوه دي لازم تنقضي ولازم تنتهي هي الحياه هي الحياه لابد ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها مطمن قوي مطمن للدنيا اوعى حد يطمن للدنيا ابدا الدنيا لا تستقر على حال ابدا اياك ان تطمئن ان الذين لا يرجون لقاءنا مش مفكر في مقابله ربنا ورضوا بالحياه الدنيا راضي بالدنيا واطمأنوا بها واطمأن واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون لازم الثلاثه دول يجيبوا الرابعه اللي هي الغفله اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون اعرض عن الدنيا واقبل على الملك جل جلاله الله وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله حلاوة طلاوة لخير الكلام